وسواك قل يا خناس انهي انهي سواك قل يا خناس امشي امشي يا لساس خليه شرب الأحرار يوم ما ينهار شرب الأحرار يوم ما ينهار اسمع أدوار بياتي يا قاضي العقل رأيك ايه يا قاضي شريف ومظلوم ويعمل ايه يا قاضي شهود هم العلا اكيد يا قاضي يا قاضي العدل رأيك ايه يا قاضي شريف ومظلوم ويعمل ايه يا قاضي شهود هم العدا أكين يا قاضي يا صاحب العقل احسن في الامور فعلك وامشي في نور الحقيقة ينشكر فعلك اندم سمعت الفتن تندم على فعلك وما دام نويت على السلامة الطريق يسلك وانتهى اصلك دلايل نسبتك فعلك احكي حكاية غريبة توهت افكار على بنت كانت جميلة اسمها افكار في العلم والمدرسة كانت لها افكار ومن ظروفها ومن ظروفها ما قدرتش تتم علام للوقت احكام والصنعة تعود افكار ابوها كان محترم والصدق بيحب نقيل ملامات وعنده عذاب بيحب واللي يصحبك ولو ساعتين بيحب بيخاف على نفسه دايما من غلط وملامه عمره ما كلش الحرام ولا كلش بيحب عمره ما كانش الحرام ولا كانش بيحب وامه افكار لها مقدار في بيتها عونت ابوها كتير في الشغل وفي بيتها حظها جميل وصينا العرض في بيتها جوزها الفقير مات ووفاه الاجل والارض وساب لها سحر رب كريم في بيتها افكار شايفة امها حرة ما ترضعش شايلة حمول الزمن لكن مشالت عين والشكوى في رأيها للخلق اكبر عين الشكوى في رأيها للخلق اكبر عين افكار قالت يا امي عايزة اشوف شغلك واي شغلة في اكل العيش ما هيش عيب انا حبيع ورد للي يعشق ورد والكل اجيبه واسوق وعدا ورد وحدوس على الشوق عشان اشرب لنا ورد اكون سعيدة واقضي العمر وياك وغير رضاكي مشيتي يخطر على ودي قالت ام افكار من امتى عرفنا البيع والسوق لم نعرفه ابدا ولا بنبيع كانت حاجتنا تجيبتنا من اهل البيع علي ام افكار من امتى عرفنا البيت والسوق لم تعرفه ابدا ولا بنبيع كانت حاجتنا تجيبتنا من اهل البيع قالت يا امي الهي للعقد حلال انا عايز اكسب حلال من الشراء والبيع راحت اشترت ورد من فول الجنينة يوم ونزلت على السوق تبيع منه من اول يوم والساعة بتفوت على الحرة اكنها يوم الساعة بتفوت على الحرة اكنها يوم نسيت هموم وقتها ولا فكرت في الجنب وتقول يا رب ارزقنا برزق اليوم وهي قاعدة جري الفتيات خجلانة واحدة مكان وحدها في السوق خجلانة تشبه لي وردة وفوق الغصن خجلانة كانت الصبايا لربح كتير يتمنى كل الصبايا لربح كتير يتمنى قاعدين يغنوا وهي قاعدة خجلانة كل البنات عالسبب لأجل الطلب يلغوه علشان يبيعوه غالي والثمن يلغوه ويقدموا وردهم وبحسنهم يلغوه لما يشوفوا زبون جاي من بعيد وظهر يوجهوا له النظر وبالكلام يلغوه لكن افكار كانت قاعدة ما تتكلمش باين عليها انها ساكتة ما تتكلمش جوابها قد السؤال غيره ما تتكلمش اثبت عليها جدع طيب وعن تمام لها غير البنات ثابتة ما تتكلمش اسم الجدع الأصيل كتب أنا حمدي أبوه من الأغنياء وما جابش غير حمدي ماشي في سكة حياته للنجاح هيمضي ماشي في سكة حياته للنجاح حمدي كريم داخل يا ابني صادق الكلام معقول والكل بيقول احسن تربية حمدي ام بص بعينيه لقى افكار قدامه قضية شافها لأول مرة قدامه وحسنها فات جمال الورد قدامه شغلت فؤاد شغلت فؤاد وساعدها وبالنظر بيبص لقاها شبابت ليلة النص قدامه حب يلغيها وفكر انها منهم تغري الزباين وتاخد حقها منهم فات اللي وياه واستأذن اوام منهم قرب عليها وهو بالجمال مفتون وشاف سواد العيون الكحل بان منهم قال يا صاوية ده ايه الثمن تعالي جنبي وامشي خطوتين ريحي قالت له عيب يا جدع امشي وخليك جنبي. جاي تشتري الورد ولا تشتري روحي وقالت له ما تغرنيش يا خير بفلوسك قالت له ما تغرنيش يا خير بفلوسك والسوس شرف البنات الحرة بفلوسك إن عجبك الورد تمن فيه بفلوسك وإن كان كلام غير كده سيبني أنا بحالي انا عرضي غالي ما تشترينيش من فلوسك ده انا عرضي غالي ما تشترينيش من فلوسك دفعت ثمن نفسي والورد اشتراه منك ومشي في حاله ولكن في انشغال منها ورجع تاني يوم برضه يشتري منها لقاها اكتر من امبارح وجد الجد قام اشترى الورد ولا طرش الغرض منها رجع لداره وادب البنت مشغول بيه قاعد في اوضه لوحده وفكره مشغول بيه فات شهر واتنين وكان الهم مشغول بيه وامه العزيزه تقول جرى ايه يا ولدي قول لي الحقيقة يا حمدي واللي مشغول بيه إن كنت غاوي الجواز يا حمدي اتجوز اطلب ما تختار واحسن بنت اتجوز الملح دانا كتير والخير اتجوز شايفاك قاعد وشارد دائما بالك بدل انشغالك بشرع الله اتجوز واعلى بنت البلد عايز يناسبنا عمدة بلدنا راجل مبسوط يناسبنا واشرف الناس بيتمنى يناسبنا ولو ما عجبتكش بنت العمدة محروسة اختار عروسة تكون من بيت يناسبنا امه بتحكي وهو كان كلامه له دبل عينيه السهر والفكر منه له وبعد حبة على مهل امه ما قالش لا وقال يا امي انا احكي لك عن الاسرار انا اخترت افكار بس اوعي تقولي لا انا اخترت افكار بس اوعي تقولي لا قالت له افكار يا ابني بنتي بياعة بتشيل سببها تروح السوق بياعة ابن الاكابر وياخد بنتي بياعة قالت له افكار يا ابني بنتي بياعة بتشيل سببها تروح السوق بياعة ابن الاكابر هاخد بنتي بياعة أبقى الفقيرة ولكن أصلها مضمون أحسن من اللي تكون للعرض بياعة فقيرة ولكن أصلها مضمون أحسن من اللي تكون للعرض بياعة ما يهمنيش الغنى ما يهمنيش المال أنا هعمل إيه بالفلوس ولا بقدر المال هي السعادة يا أمي تنشري بالمال راحت ضميري يا أمي تحقق الأمان وروائد البال احسن من كنوز المال قالت له يا ابني على كيفك مرسي ولا حد فيكم المانع قالت له يا ابني على كيفك مفيش مانع اخطب ما تختار ولا حد فيكم المانع انت معك عقل جوز كل شيء مانع امه قالت كل شيء اسمه ونصيب يا ايه واللي اتكتب على الكبير لم يمنعه مانع من بكره يا ابني هروح للبنت في دارها واشوف افكار في عز النهار في دارها واطلب اليها من اللي هناك في دارها اطلب اليها من اللي هناك في دارها لما يوافقوا هتبقى تمت الفكرة وبعد بكرة هنقرا الفتحة في ضرر راحت ام حمدي ولقت البيت متواضع ولقت ام افكار لابسه لبس متواضع وبنتها جنبها والحال متواضع وام حمدي اصيلة حال وسخية كانت غنية لكن لها قلب متواضع لما ام حمدي شافت افكار عجبتها ومن كلامها وحسن اللفظ عجبتها وامها كمان عجبتها وامها كمان بالمعروف عجبتها لقت اختيار ابنها من احسن الخيره صحيح فقيرة لكن أخلاقها عجبتها صحيح فقيرة لكن أخلاقها عجبتها قالت يا أفكار أنا ابني طلب إيدي ومهاتي شربات حلو مدوي بهجيلي وانا هجيب السبت واخد مقاس ايدي انا حجيب الجبل واخد مهاتي ولما يتم السباق هيكون نهار الخير وعشت بيتنا الكبير يبقى ما بين ايدي عشت بيتنا الكبير يبقى ما بين ايدي افكار يا ستي انتوا اغنية واحنا على قد حالنا ما كنا اغنية حمدين وشاكرين بدون عنا اغنية في ناس غيرنا كتير هم يليقوا لكم شوفوا لكم ناس زيكم بالمال اغنية الناس زيهم بالمال أغنية قالت أم حمدي لها أنا ابني اختار تكون شريكة حياته العمر اختار قالت أم حمدي لها أنا ابني اختار تكون شريكة حياته العمر اخترها خد رأي بنتك في أغلى عريس اخترها خد رأي بنتك في أغلى عريس اخترها لما توافق هيمشي السعد في ركابها فرحتي فرحة يا وسهام اللي اختارها بفرح بفرحة جوازها من اللي اختارها قالت ام افكار يا ستي قلوبنا فرحان انت زيارتك لنا تلحقني فرحان انت زيارتك لنا بالحق فرحان اديني مهلة اشاور البنت فرحان افكار اعداء ما تتكلم وكتمثل وهي في السر مبسوطة وفرحانة وهي في السر مبسوطة وفرحانة بعد الموافقة جابوا لها الشبكة شبكوها وبدلوا شربات والافراح شبكوها والايد في الايد بحظ سعيد شبكوها بعد الموافقة جابوا لها الشبكة شبكوها وبدلوا شربات والافراح شبكوها والايد في الايد بحظ سعيد شبكوها عاشوا في افراح وكان السعد خدمهم واحدى نسبهم سوا بالود شبكوها بعد الموافقة جابوا لها الشبكة شبكوها بعد الموافقة جابوا لها الشبكة شبكوها وبدلوا شربات والأفراح الأفراح شبكوها والإيد الإيد بحظ تعيش شبكوها افراح وكان السعد خدم واحبلنا دمهم سوا في اليد شبكوها محلاها ليلة الزفاف يوم فرحة الزفاف محلاها ليلة الزفاف يوم فرحة الزفاف جمعت حبايب سوا مع بعض في الزفاف وكل اهل البلد وكل اهل البلد حاضرين بالنور قالوا الصبايا وقالوا شغلتنا يا هوى وهم مشايلين سوا صباحية الدور قالوا الصبايا وقالوا شغلتنا يا هوى وهم مشايلين سوا صباحية النوم بدأوا في شهر العسل والحب جمعهم بدأوا في شهر العسل والحب جمعهم حبي وأبكار شافوا السعد جمعهم وعش السعادة بنوه على قرب جمعهم بدأوا بشهر العسل والحب جمع حمدي وأفكار شافوا السعد جمع عيش السعادة بنو على أرض جمع حمدي حمد ربنا عن نعمة ليل ونهار هو وقال افكار بيت العز جمع هواوي افكار بيت العز جمع وخلي بالكم ما قلناش بلدهم فين يخلي بالكم ما قلناش بلدهم فين كانوا من اطفال كانوا من أطوان بلد حلوة بلد حلوة مثلها فين أقول عليهم كلام ياما وأرض الفن أقول عليهم كلام ياما وأرض الفن الخير موجود وحسن الحظ بيجيب ولا حتى عارف نظيره والمخبي فين حمدي لعابة في زمن الصيف بيصيف في اسكندرية وراكب دين بيصيف ويشوف بعينيه جمال البحر بيصيف وخصوصي بعد الجواز كانت حبيبته معاه عايز ياخدها معاه وهو بيصيف عرض عليها قالت له بس روحي خليني في الطريق اكتر ضرب وروحي لكن جواباتك ما تقطعهاش روحي قلبي بيرتاح لما تكون متهني قلبي بيرتاح لما تكون متهني واللي ابن عمي مفيش في القلب غيرك انت نزل على اسكندرية وراح للنزل عالبحر ياما هناك مخاليق للنزل بالمية نازلين بالمايوهات للنزهة عايمين في بحر الهوى كما وزت وجدهم علشان مزاجهم جايين في حظ للنزهة وحمدي قاعد بينظر من بعيد ويشوف قدام عيونه مناظر قد ايه قد ايه بيشوف جنبه تلاتة اربعة واللي يبص يشوف البحر امواج والعاشق معاه يمضي واللي بيمشي بيتعلم كتير ويشوف سمع اللي جاره بيحكوا كتيرة الحريمات وكل واحد بيحكي قصة الحريمات واحد نده قال مفيش حرة من الحريمات وحمدي على بعد بيقول السكات أسلم لكن المحتم هينفذ والسبب حريمات قام رد حمدي وقال قلكم ماهوش معدول بتعيبوا عن نساوي ده رأي مش معدود يا ما خلق سعداء يعيشوا في حبهم معدود يا ما خلق سعداء يعيشوا في حبهم معدود الشجرة واحدة لكن فيها القطوع اتنين فيها لعوج الشيل وفيها اللي يكون معدود انا سعيد ويا زوجتي وحلو وامثالها في الصبح صبح وبعد العصر امثالها في الظهر ويا العذاب ما لقيتش امثالها حرة في ادبها واخلاصها دوام مضمون لو الف في الكون عمري ما اجيب امثلها ربط اللي جنبه وقلبه قول مش لازم ايه ادخلك في الكلام ومالكش فيه لازم بتكون مراتك شريفة امر مش لازم اديني عنوان وانا اجيب لك قمرتها وجميع صفاتها اجيبها لك انا لازم قال له اديني عنوان وانا اجيب لك قمرتها وجميع صفاتها اجيبها لك انا لازم انا اسمي رسلان ولو قلت الكلام مصروف قال له انت كذاب وكلامك ماهوش مظبوط قال له ابراهيم عشان يبقى الكلام مظبوط الف جنيه الرهان والاتفاق مدفوع الف جنيه الرهان والاتفاق مدفوع والبحر اسبوع راح اجيب لك بيان مظبوط اتفقوا مع بعضهم خليكوا ويايا وقال يا حمدي هات العنوان ويايا وانا حسافر لكن ما تجيش ويايا اتفقوا مع بعضهم خليكوا ويايا وقال يا حمدي هات العنوان ويايا وانا حسافر لكن ما تجيش ويايا انا حجيب الامارة لاجل تتغرم علشان تحرم ما تتكلمش وياي اصلا ساعدها خد العنوان ويتفكر سافر الاسوان وهو عمال يتفكر غرضه في حيلة تصح معاه ويتفكر الدنيا فيها ناس يحب المصلحة للناس وبرضه فيه ناس في ضرر الناس بتفكر الدنيا فيها ناس يحبوا المصلحة للناس وبرضه فيه ناس في ضرر الناس بتفكر عمل هالكي وكيسه من الفلوس فاضي لقيت منه غشاش مساوه من الدهب فاضي انا دهيت له افكار وبلها من الوحش فاضي عمل جهازي وكيسه من الفلوس فاضي منه غشاش مساوه من الدهب فاضي ندهت له افكار وبالها من وحش فاضي حب يغازلها قالت له ده غلط منك مش عايزه منك مساغ يا ابو كلام فاضي حب يغازلها قالت له ده غلط منك مش عايزه منك مساغ يا ابو كلام فاضي قام قال لي هشتري الذهب النقي عني ولو ما فيش مال فداكي كل شيء عندي انا قلبي مرتاح لكي وما فيش تعب عندي قالت يا خاين بسرعة امشي اوام مقدار ده انا بنتي احرار جوزي اغلى شيء عندي قالت يا خايف بسرعة امشي اوام الدار ده انا بنتي احرار وجوزي اغلى شيء عني مشي وسابها ولكن فكره متحير الحيلة خابت ويعمل ايه متحير هيضيع عليه الرهان ويعيش متحير أم شفعة عجوزة على النصية بتتلقاها يعنيها شايفاه منه العقل متحيز قالت يا تاجر المسام اقعد ووريك وايه معاك من الذهب عيارات وريك انا عايزه منك حلق جرامين وريك باين عليك الهموم فيه ايه بيشغلك ايه اللي شغلك وتعب القلب وريني حكالها على الحكاية واللي كان مني والمرات حمد اللي لم سمعت كلام مني وعن غروره ولسانه اللي فلت مني وعن الأمارة اللي من أفكار ما خدهاش حكى لها على الحكاية واللي كان مني ومرات حمد اللي لم سمعت كلام مني وعن غروره لسانه اللي فلت مني وعن الأمارة اللي من أفكار ما خدهاش ولو ما جابهاش هيضيع الرهان مني قالت هجيب لك أمارة وكام تديني قالت هجيب لك أمارة وكام تديني تاخد عليا شروط وشروط تديني هوصلك عندها والأجر تديني أنا الدليل اللي كل فهم وشطارة تاخد الأمارة ومتين اتنين تديني تاخد الأمارة ومتين اتنين تديني اتفقوا مع بعضهم بكلام سحراوي راحت الدليلة وكنا في وقت سحراوي من عندي نجار جابت صندوق سحراوي من عندي نجار جابت صندوق سحراوي وفيه مراية من الداخل وحلها عجب وفعل العجوزة غلب قلبين سحراوي فعل العجوزة غلب ألفين سحاوي وقالت لهم خش في الصندوق من جوه تشوف اللي بره وانت فيه من جوه من عين صغيرة وفيها السر من جوه من عين صغيرة وفيها السر من جوه شوف الأمارة واوعى عن الشعور تخرج والعشق تخرج معاك مفتاح من جوه راحت الافكار لحد الدار مكاره دخلت عليها بحيلة غسل مكاره ما كانش لها قلب لكن النفس مكارة دليلة كان فعلها سيء وأصل خسيس تفوق على بليس وتجلس ألف مكارة أفكار سمعت كلامها وحزن ما هي بنت طه وكانت صافية ليه ولا تعلم اني العروسة لو يا ليه السماء عاملة الحساب وحذر وناس تقع في الخطر من حسن قالت يا أفكار يا أبها ضيف عني أنا عندي صندوق وفيه أمانات يا عني خليه أمانة حداك صنيه يا عني قالت يا خالة هديه في المنظرة وسبيه وانا هحافظ عليه وداريه عليا قالت يا افكار خليه لي في اوضه النوم احسن ما يجوا النصوص وانت في عز النوم رسلان سامع وفي الصندوق نايم نوم رطلان سامع وفي الصندوق نايم نوم اصل الامانة تقيلة عاللي شايلها واللي يصونها عيونه لم تشوف النوم المركب اللي سليم وسط البحور عوام يوصل بر الامان وصاحبه عوام المركب اللي سليم وسط البحور عوام يوصل لبر الامان وصاحبه عوام وموت بحر النساء ما بيغلبوش عوام موت بحر النساء ما بيغيبوش عوام وغدر الزمن صح يا ما أثر بصر ونظر واللي ما خدش الحذر يغرق ولو عوام اللي ما خدش الحذر يغرق ولو عوام أفكار بالليل حبت تدخل الحمام وثابت الدبل قبل ما تدخل الحمام طلع الشقي رسلان وهي لسه في الحمام الدبلة خدها وكان وياه شيطانه ورجع مكانه وهي لسه في الحمام رجعت اوضتها وهي لابسة قميص شفاف لها وجه زي القمر وقلبها شفاف مرايتها رايقه جميله والازاز شفاف رسلان افكاره من اللي رآه محتار خد الاماره ونظره لجسمها شاف شاف خد الاماره ونظر لجسمها شاف شاف وجت العجوزة بلحد الفجر صحتها قالت عينيا يا بنتي الحيرة صحتها انا شفت احلام والاوهام صحتها انا شفت احلام والاوهام صحب دخلت عليها بشير ما كانتش مفهوم كانت في نومة وعاوز تحشوم صحب قالت لها بعد اذنك يا بنتي هاخد الصندوق ورجعت لدارها ورطلان في داخل الصندوق بعد ما شاف الأمارة وهو في الصندوق وسابوا افكار تغالب يبنيها بإعتاب ولا تعلم ايه اللي كان متداري في السبت ولا تعلم ايه اللي كان متداري في السبت خدت العبوزة من الجنيه وفضل لها بيه خفتها نجحت وكانت مية في المية وخدت إيصال عالشقي مكتوب بالمية خدت العبوزة من الجنيه وفضل لها مية خفتها نجحت وكانت مية في المية وخدت إيصال عالشقي مكتوب بالمية واتحققت من بطاقة وصحة العنوان ما هي تغلب الجان ويهدم مكرها المية رسلان راح اسكندرية والأمارة معاه اكمل وكسب الرهان الفرحة زي دمعاه وتفلس لطبت الجواز أخرى واخدها معاه وحمد خسر الرهان وخسر مراته كمان زعل وشاف الهوان ولا عدش عقل معاه ورجع لبلده وراح النفس ما عرفهاش الدنيا داقت عليه والسكة ما عرفهاش طلق مراته اوان ولكنه ما عرفهاش الله مراته اواب واكنه ما عرفهاش من اللي حصل ساعتها انحرق دمه ودار همه وحد ضمه ما عرفهاش ودار همه وحد ضمه ما عرفهاش افكرت اقول الهنا في لحظة راح مني والدنيا والوقت اخدوا فرحتي مني افكرت اقول الهنا في لحظة راح مني والدنيا والوقت اخدوا فرحتي مني استكتروا نعمتي وشدوا حبيب مني نزلت بحر الهموم من غير سبب وقسيت لا ذنب سويت ولا عينة جرت مني
تقول يا عيني الزمن الرضي ضعني احفظت ميلي ولا عدتش اشوف ضعني واللي سبب بلوتي بسوء الهموم بعدي طلعني حمدي وخلى دمع عيني ساد اللي اشتراني بمال من غير ثمن بعدي رسلان ظلم البريئة وربنا يأذيك وأنت حمدي كلام فيه الملام يأذيك وغرب المال والمكر الخبيث يأذيك يا فاعل الشر اهلي معرفة ذنبه وزارع الشوك يجي وقت الحصاد يزيد تركنا حمدي معاه الهم ما يسير وعدو رسلان معاه ابليس ما يسيب والجاس في ايديه طول الليل ما يسيب وظالم الناس سهمه حينكسر سنه وحينتقم منه رب العرش ما يسير
جت الدليلة العجوزة تاخد الباقي حسب اتفاقهم سوا على مبلغ الباقي رسلا لوعها ولا ادالهاش في الباقي قالت يا رسلان طول عمرك بتعمل شر انا حبتش السر لو ما جبتش الباقي قالت له حبتش السر لو ما جبتش الباقي رسلان نفسه خبيثة عالصلاة ماتت طلع مسدس كانت ايده عليه ماتت وضربها بعيار وفكر انها ماتت وهي من مكرها بتفوق على الشياطين مغمضة العين وعملت انها ماتت رسلان ساب العجوزة بحتة مقطوعة بيجري هربان والانفاس مقطوعة وهدمة الستر نايمة عليه مقطوعة ما بقاش يطق القريب لما قطر شوفه من كتر خوفه مسك في حبال مقطوعة لكن المصفى رجال فايتين شالوها ودخلوها على مستشفى شالوها علقوا لها الجرح والوصفات شالوها جهل بوليس وقتها وسألها عن غابر وفي المحاضر كتير إجابات شالوها قالت له رسلان ليا عنده فلوس يدفعها جاب له مصايب كتير ما قدرش يدفعها ليا حداه من جنيه ما رضيش يدفعها افكار بريئة وانا اللي كنت خوانة دفعت تمن الخيانة وهو يدفعنا وكيل النيابة سمع هذا الكلام منها عرف الحكاية جميعها كلها منها اثبت كلامها لكن عاوز دليل منها قالت له عندي دليل يا ابن الاصول حاضر قفل المحاضر وهو اخذ الايصال منها قبضوا على رسلان وفي سجن اللمان سجنوه لانه مجرم ويستاهل كده سجنوه ولا قبلوا منه كفالة بفعلته سجنوه قاضي العدالة حكم بالسجن في الاشغال خانوه في الحال في تنسانة هوام سجنوه وحمدي عرف كل حاجة اصله كان شاهد سبب القضية مراته والكلام شاهد وشاف نهاية الخيانة والدليل شاهد العبد مهما يداري من حسن وجحود فيه رب موجود بأحوال العباد شاهد أفكار بنت الأصول ظهرت براءتها معدنها زي الذهب أظهر براءتها كانت لها الظلم وانكشفت براءتها الحرة بنت الأصول ليها شعور حساس شغلت هجولات وجذبتهم برقتها وحمدي رجع للبلد فرحان من تاني وراح لأفكار لحد الدار من تاني قال أنا اللي غلطان وأقدم عذر من تاني قال أنا اللي غلطان وأقدم عذر من تاني ومأذون الفرح عقد العقد من تاني جه مأذون الفرح عقد العقد من تاني عش السعادة الجميل جمع حبيب وحبيب ومرسل الشوق يوفق حبيب وحبيب يا حلاوة الحب لو صالت حبيب وحبيب بيملى بحر السعادة والمحبة صفا وأحلى ساعات الصفا قعدة حبيب وحبيب الحر صباره زي الجمل معقول وللبداية نهاية شرحها معقول واللي سمعناه من هذا الكلام معقول والكل بيقول يعيش العدل يا أبي